مر الزمان لنا عظات لنا عظات وبرهان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الموحدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد من نبوءات الرسول صلى الله عليه وسلم لنزداد إيمانا ويقينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وأن السنة وحي وحق ومحفوظة إلى أن تقوم الساعة وأن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم الأطهار وعلماء الحديث الشرفاء الأبرار قد حفظوا السنة ونقلوها إلينا وها نحن نراها تتحقق فنقول الله أكبر صدق الله تعالى وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم في لقائنا الماضي كنا قد تحدثنا عن نبوءة وقفنا معها وقفة وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على أمتي زمان لا يبالي المرء فيه من أين أخذ المال أمن الحلال أم من الحرام وبينا أن الإسلام يأمرنا بأن نأكل من الحلال لدرجة أن هناك حديثا يبين أن أكثر ما يدخل الناس النار ما يتعلق بالفم باللي بتاكلوا إيه بتشربوا إيه سبحان الله العظيم يعني سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما فقيل ما أكثر ما يدخل الناس النار يا رسول الله أكثر حاجتين أكثر أكثر الأسباب التي تؤدي إلى النار فقال النبي عليه الصلاة والسلام الأجوفان الأجوفان الفم والفرج الفم أدي ما يتعلق بالأكل والشرب والمكاسب والفرج اللي هو يتعلق بالزنا والشهوة والعياذ بالله والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى الحلال علمنا وهو أسوتنا وضرب لنا المثل في الورع قال لنا اتق المحارم تكن أعبد الناس وفي رواية كن ورعا تكن أعبد الناس عارف الورع يعني إيه؟ يعني اللي تشك فيه من الفلوس ما تاخدوش يعني تنزه نفسك عن الحرام وتبعد عنه تماما تماما كن ورعا خلي عندك حساسية تجاه أي مليم حرام كن ورعا تكن أعبد الناس يا الله بقى مسألة المكاسب تتعلق بيها انك تكون اعبد الناس نعم النبي عليه الصلاه والسلام كان عنده كوم التمر من الزكاه من الصدقه بيقسمها في المسجد فراح ينام فهو بيتقلب لقى تمره فاكلها لقى تمره على السرير وهو نايم فاكلها فارق ما نامش بعدها ارق ارقا شديدا مش جاي له نوم فام المؤمنين التي كان عندها رضي الله عنها قالت له يا رسول الله ارقت الليله ما ارقك ليست عادتك فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد تقلبت على فراشي فوجدت تمرة فأكلتها طب وبعدين يا رسول الله ده الراق ليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام خفت أن تكون من تمر الصدقة الذي كنت أقسمه لا تكون التمرة دي اتنطرت على السرير من بره فيبقى أنا أكلت من الصدقة والصدقة لا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام يحرم عليه أكلها أولا الله عز وجل يحمي نبيه ويحفظه من أكل الحرام لكن ده ورع النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمنا فيقول إذا كنت أنا المعصوم عن أكل الحرام تورعت عن التمرة أو لما أكلتها حصلت لي حالة فأصبح عندي أرق ما بالك أنت اللي ممكن تقع في حاجة كده ولا كده فصور الحرام تفشت وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك حتى نتعظ ضربنا مثلا بعرق الأجير في الحلقة اللي فاتت وبالتذكرة التي يقطعها الإنسان في برضه حاجات بيجتري عليها كتير وبتجيني فتاوى استخدام كرنيه النادي أو كرنيه المؤسسة أو كرنيه كذا علشان أنت معاك كرنيه تدخل بيه نادي مشترك فيه يوم مديه لصاحبه يدخل بيه هو النادي تعاقد مع شخصك ولا مع شخص صاحبك لما النادي اروح قول للنادي كده انا زميلي هديله الكرنيه يدخل بيه يقول لك لا ممنوع تقول فلوسي انا حر فيها لا المؤمنون عند شروطهم هم اشترطوا ان الكرنيه بتاعك انت ما ينفعش حد تاني يستخدمه يبقى لا يجوز لك أن تعطيه لأحد لأن النادي شرط عليك ذلك وإلا وقعت في الحرمة كرنيه القطر كرنيه الأتوبيس اللي أنت واخده بتركب بيه ما ينفعش تديه لحد هم شرطين كده قالوا لك من الشروط إن هو استخدام شخصي ففي ناس كتير بتستخدم كرنيهات الآخرين لركوب القطارات والأتوبيسات واستخدامها في النوادي والمؤسسات بحجة أنه مالهم وهم أحرار فيه لا مالهم لكنهم على شروط مع طرف آخر طالما في طرف آخر المؤمنون عند شروطهم ادي نوع من الانواع عندنا نوع تاني الحلف الكاذب ادخل اي سوق تلاقي يحلف لك بالله العظيم ثلاث ايمان بالله العظيم وايمان مغلظه ان السلعه دي اصليه وتروح تلاقيها مزوره يحلف لك بالله العظيم ان واقفه عليه ب 15 جنيه وهيقسم وهياخد منك 3 جنيه سبحان الله العظيم وهو تروح تسال عنها تبص تلاقيها ب 7 جنيه وخد منك هو اكتر من 10 جنيه مره واحد صاحبنا راح يشتري تيشيرت كده مدرس هو قال له بص قول لي السعر بتاعه وانا هعرقك فيه يعني قول لي الاصل وهديك جوز جنيهات عليه فقال له ده ب 15 يعني ادوا لك بقى ب 17 قال له يا راجل قول كلام قال له لا ده بالذمه قال له بس هزها شويه كده قال له خلاص يبقى ب 12 ده الراجل قال لك قول لي اصله فوانت قلت له 15 بيحلف لي بالله جابوا منه ب 10 ازاي ويحلف بالله ان هو ب 15 ونزل اهو ده حصل زمن النبي عليه الصلاه والسلام واحد اعرابي مر على ابي سعيد الخدري الاعرابي معاه شاه عايز يبيعها ابو سعيد الخدري في السوق رضي الله تعالى عنه عايز يشتري الشاه ايه اللي حصل قال له ايها الاعرابي اتبيعوني هذه الشاه قال نعم قال له بكام قال الاعرابي بثلاثه دراهم فقال ابو سعيد الخدري بدرهمين اثنين قال الاعرابي والله لا ابيعها الا بثلاثه دراهم فانصرف الاعرابي الاعرابي لم يفلح في بيع الشاه في السوق وبقي ابو سعيد الخدري وبينما هو قافل الى البيت ناداه الأعرابي رجل اشتري الشاة بدرهمين قال أما حلفت أيها الرجل أنك لا تبيعها لن تبيعها بأقل من ثلاث قال لا سأبيعها باثنين بدرهمين قال والله لن أشتري منك ده السلعة دي مش هيبقى فيها بركة طبعا في زماننا خير خير ده ممكن يقول له طب خليها بواحد بقى يعني ولا تبخسوا الناس أشياءهم ما هو أكل الحرام زي ما بقول البائع اللي بيضحك على المشتري المشتري اللي بيضحك على البائع إذا كنت بقول للبائع اتق الله وما تغليش الاسعار على الناس او تضحك على الناس في السلع وجودتها بقول للمشتري اتق الله وما تفطسش البيعه قال الله تعالى ولا تبخسوا الناس اشياءهم رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى زي ما بنكلم البائع نكلم المشتري ابو سعيد الخدري راح للنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله حصل النهارده في السوق موقف عجيب اعرابي حلف ما يبيع باقل من ثلاث دراهم عدى عليا في السوق اخر النهار قال لي تاخدها باتنين قلت له لا يا عم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم باع اخرته بدنياه يعني مقابل درهم باع آخرته بدنياه من صور الحرام المعاصرة التجارة في الخبائث تجارة الدخان التدخين حرام بفتوى دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي ويأتي بسرطانات عديدة فالتدخين حرام شربه حرام وبيعه حرام واللي بيشارك في نقله وفي تصنيعه حرام فليطهر نفسه وربنا يخلص المسلمين من البلاء ده والخمر والدخان والمخدرات بأنواعها المخدرات البانجو والافيون والحشيش والهيروين والكوكايين ربنا ينجينا وربنا يحفظ مصر انا قرات لسعاده رئيس وحده مكافحه المخدرات في مصر في خبر في جريده من الجرائد الرسميه في بمناسبه محاربه المخدرات لدرجه ان الحشيش بعد ما كان مش عارف ب 60 جنيه بقى ب 200 جنيه معناها ان هم محاصرين ومضيقين الخناق عليهم وناس كتير اقلعت عنه بفضل الله عز وجل هم ما اقلعوش علشان توبة ده اقلعوا عشان غلاء الاسعار يلا وكل خير وبركه بيقول ان في خمسة مليون مدمن في مصر يا رب يا رب اهديهم لأب... لابائهم وامهاتهم يا رب فالمهم البنوك الربويه من صور الحرام انتشرت البنوك الربويه المجلات الخليعه كم مجله عليها صوره خليعه كم مجله بيستخدموا صور النساء العاريات عليها او شبه العاريات لا يجوز انك تبيع هذه الجريده اللي عليها الصوره الخليعه ولا يجوز ان تشتريها وتدخلها بيتك مش لأن الجري... مش لأنها جريدة لا لأن الصورة الخليعة دي فيها الرشوة انتشرت ولعن الله الراشي والرائش والمرتشي الرائش اللي هو الواسطة بينهم الهرمونات يا جماعة أصحاب المزارع وأصحاب الأكل اللي بيتعلب الهرمونات والمبيدات المسرطنة اللي قاعدين تحطوها للفواكه والخضروات والمعلبات وأمراض الس... عندنا مئة ألف حالة سرطان في السنة يا عالم كل ده من الهرمونات أين يذهبون من ربهم آه في مبيدات بنسب معينة تحط النسبة آمنة زي ما قررت وزارة الزراعة وفي مبيدات متهربة ما تشتريش مبيد مهرب يا تاجر المبيدات اتق الله ورب العزة إذا, بع... إذا بعت إذا بعت مبيدا مهربا فأنت تحمل أوزار أمة الإسلام ما تسهمش أهو يقول لك يا عم ده أكل عيش وعايز الخفية خلاص انتظر يوم يقوم الناس لرب العالمين شوف اللي هيحصل لك الشقق الإيجار تبقى الشقة إيجار وخلصت مدتها ويجيبوا واحدة تقعد من العيلة والجيران يشهدوا زور ويحلفوا إن هي كانت ساكنة هنا وأصلا الشقق الإيجار اللي بتتأجر طول الحياة حرام شرعا مفيش حاجة اسمها إيجار طول الحياة لابد يكون لمدة معلومة مات الراجل الشقة ترجع لمالكها طيب قاعدين يتفاهموا مع بعض إنما نجيب شهود زور ونقول إن هم كانوا ساكنين في الشقة علشان ياخدوها ربنا يعافينا المال العام والأخذ منه راتب الزوجة اللي بياكل راتب زوجته و- وبياخد ذهبها وبياكل ميراث إخواته البنات كل هذا منتشر نقص المكيال والميزان يبقى مكتوب عليه كيلو جرام صافي وهو 900 جرام يبقى مكتوب عليه 1000 جرام وهو 800 سبحان الله العظيم ويدخل في نقص المكيال والميزان تغيير تاريخ الإنتاج تبقى العبوة تنتهي, تنتهي مثلا 10 10 2010 يجي يغير التاريخ بعد ما تنتهي يبقى مثلا 10 11 2010 ويقول لك ببساطة تغيير تاريخ إنتاج في عالم الأدوية ظهرت الأدوية المضروبة اللي بتغير تاريخ إنتاجها فليتقوا الله عز وجل الغش والمكر والخداع اللي بيزيفوا السلع على الناس ويضربوا الماركات تحت السلم واللي بيبيعوا أشياء مصنوعة تحت السلم ما فيهاش جهات رقابية لابد من الجهات الرقابية للدواء والغذاء وأي مصنعات من يشتري من الجهات المجهولة اللي يبيع للناس وقع في الحرام لابد تشتري من الجهات المعلومة لدى أجهزة الدولة التي يصرح بها وإلا فأنت تحمل أوزار المسلمين جميعا لأنك بتروج سلع ما احناش عارفين متصنعة إزاي وطبق المواصفات ولا لأ كتمان عيب السلعة يكتم العيوب اللي فيها والبيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا صدق صدق البائع في عرض مزايا السلعة وإن هي جيدة وإن كذا وتقدير السعر وبين ما يتعلق بها من أحوالها وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها والكلام ده و- والمشتري صدق في تقييم السلعة برضه وبيان ما فيها بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذب محقت بركة بيعهما وكتير بيكتم واحد عنده عربية مرسيدس بيبيعها واحد بيشتريها منه قال له بك- آه، عملت فيها عيوب قال له لا جرب فراح جربها قال له تمام فبعد ما مشي بها شهر حصل عطر في الموتور راح لميكانيكي قدر ان الميكانيكي ده اللي كان مصلح العربيه دي قبل كده فقال له الله ده عربيه فلان اشتريتها منه امتى قال له بقالي شهر فالمهم راح له قال له بص اديتك العربيه سليمه يا عم ده ده انت مص- ماليش دعوه والله في نفس الاسبوع حصل له مرض قلب صرف عليه 500 الف جنيه في فرنسا فانا عايزك في زمن انتشر فيه الحرام تلجأ إلى الله وتقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم نبوءات الرسول مبشرات مبشرات وآيات